بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية ماشية بتتابع في جميع المناطق خلاص حرام يطلع كل ده من البيت تحس ان البيت كئيب وسجن و... وحاسه انها مخنوقه ذل لله ليه لا ليه لا فترة ويستمتع الإنسان بهذا الذل قال أحد السلف ما زلت أدافع شهوتي عشرين سنة حتى صارت شهوتي المدافعة بقت مزاج عندي يعني أنا بدافع شهوتي بردها بحاربها برجعها لحد ما بقت المدافعة دي نفسها شهوة فيش يا جماعة أي حاجة دافعها هنا كده بقت مزاج عنده هي دي بقت لذة بقت حياة بقت متعة بقت جمال التذلل للأمر وذلك بتلقيه بذلة القبول سبحان الملك سبحان الله العظيم عبد الله بن أم مكتوم يجي للنبي ما تصلي عليه رجل كفيف قال يا رسول الله أنا رجل كفيف ولي قائد لا يوائمني بيغيب عني كتير وبيني وبين المسجد واد تسيل به المياه وظلمة الليل أتأذن لي أن أصلي في بيتي شوف الكلام راجل أعمى وملوش قائد ووادي الدنيا لما بتمطر بيتملي مية بينه وبين المسجد وظلمة الشتاء ماذا أصنع قال أتسمع النداء قال نعم عارف لو انت يا عبد السلام كنت هتقول ايه يا رسول الله يعني احيانا و يعني مش مش مش دايما لا الرسول قال له اتسمع النداء قال نعم قال اذا فلبي قال سمعا وطاعه لرسول الله حاضر اجي طب الراجل ده يجي ازاي مش موضوعك بقى يجي ازاي الموضوع انه يتلقى الامر في البداية ها بالذل يقول ابن القيم كلام خطير جدا ابن القيم يقول ايه حذاري حذاري من امرين ان ترد الامر لاول وهلة لمجرد مخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب عند الموت قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ها كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون اوعى أما يجي لك الأمر اللحية فرض لا مش فرض الغنى حرام لا مش حرام لأول وهلة وبعدين تقول لا هو حرام ليه قول لي ليه ها ايه الدليل لا اول وهله كده ترد الاول وهله تعاقب بتقليب القلب لازم على طول ابتداء عقوبه والحذاري حذاري من امرين ان ترد الامر لاول وهله لمجرد مخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب قال سبحانه ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به ها أول مرة والتانية بقى والثانية حذاري حذاري أن يأتي واجب الوقت وأنت غير متهيئ له فتثبط عن فعله وتخزل عن تحصيله قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين اوعى يجي واجب الوقت وانت مش جاهز يعني يأذن الأذان وانت مش خارج تصلي اوعى يدخل موسم الحج وانت مش مودي جوازك يجي موسم العمرة وانت مش جاهز ما يجيش في موسم الزكاة وفلوسك نقدي مش جاهزة اوعى يجي حق امك وانت مش جاهز او ابوك اياك ان يأتي واجب الوقت وانت غير متهيئ لفعله تثبط وتقاعد وتخزل وتمنع قال سبحانه ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين هي دي تلقي الأمر بذلة القبول حاضر سمعا وطاعة لما نزل الأمر بتحريم الخمر فهل أنتم منتهون عملوا إيه أنس بن مالك يقول إيه كنت على رؤوسهم أسقيهم فساعة سمعنا الآية صببتها في الأرض وقلت انتهينا ربنا سيدة عائشة تقول يرحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان هو ده ذلة تلقي الأمر تلقي الأمر بذلة القبول هو ده اللي عايزه منك ربنا وكتير أقول لك ربنا عايز منك كده يريد منك هذا مش عاجبك بلاش شوف لك رب غيره دي شروطه واللي مش عاجبه كده بلاش تحر شوف لك رب غيره قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بس خلاص خلصت تلقي الأمر بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطعة الظاهر والباطن مع إظهار الضعف والافتقار سمعا وطاعة يا رب اللي تؤمر بيه حاضر بس ساعدني ان انا انفذ اللي انت عايزه مني هو ده الذل بقى للرب انك مش تقول ايه اه ايه ايه, إيه مطلوب ايه اتنين ونص في المية خد تلاتة في المية لا مش كده مش كده ما تجيش كده خالص لا ده عايز اتنين ونص في المية ما يرضيك يا رب ولكن اعني واللي بيقول انا مستعد ما اطلعش اتنين ونص في المية مستعد اطلع خمسة في المية في السنة ولكن بيخادع ربنا يبقى عنده 100 مليون ويطلع على مليون بيخادع ربنا يقول لك خد 5% مش مشكله ايه يعني 2.5% هتعمل ايه مخادعه وكذب وزور وبهتان اياك نعبد واياك ها اه نستعين يا رب بس اعني اقوم بحقك اظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل يبقى أنا محتاج ثلاث حاجات إن ربنا يهديني وأعمل ويساعدني وأنا بعمل عشان أنفذ صح ويقبل مني اللي أنا عملته عشان كده بقول لك رغم الذل ده كله بس يقبل بس يرضى سبحانه وتعالى قلت لكم ان احنا في الحج اما تبص على الحجاج كده تفهم يعني ايه عبيدك سواي كثير وليس لي الا انت العبيد كتير كتير جدا متلتلين لكن انت مالكش غيره فلا بد أن تسأله الهداية للأمر قبل الفعل إن ربنا يهديك وتعمل والإعانة عليه حال الفعل إنه يعينك وتكمل والقبول بعد الفعل احنا قلنا ثلاث حاجات التزلل للأمر اثنين الاستسلام للحكم الاستسلام للحكم ربنا سبحانه وتعالى له حكمين حكم قدر كوني وحكم شرعي ديني حكم قدر كوني الذي لا دخل ولا اختيار لك فيه أن يمرض المريض أو يبتلى في ماله أو بدنه أو ولده أو أهله ده حكم قدري كوني نزول المطر وهلاك الدواب وقدر كوني ذل العقل ده سبحان الله العظيم انك تشوف ولد مريض طفل عنده شهرين ثلاثة أربعة شهور مريض اللهم عافي كل مبتلى اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب وتتساءل الواد ده بيتعذب ليه اهو ده لا له ذنوب ولا معاصي ولا عليه ليه ليه ليه ليه بيتعذب ليه الولد وتبقى ماسك ابنك في ايدك اللهم عافي كل مبتلى يا رب والواد بيتلوى ويفرك وانت مش عارف ايه ما ينفعش تقول ليه يا رب هو ده بقى ذل العقل انك تروح شايل عقلك كده وتحطه تحت الجزمه لله في ذلك حكمة ولكني لا أعلمها لا يصل إليها عقلي لا يصل إليها عقلي هي دي بقى الإيمان أو الاستسلام للحكم حكم القدر الكوني ابن القيم يقول ايه وأما الاستسلام للحكم فيكون عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض والانقياد بالمسكنة والذل لقضاء الله وقدره زي ما لكم كده ان بعض الناس بيمرض مش عايز يذل ربنا جري عايز اكبر دكتور في مصر تقولي احسن معمل هتقولي احسن مستشفى لازم خمس نجوم انا بقول الكلام ده مش حرام انك تروح لاحسن دكتور واحسن معمل واحسن مستشفى واصرف ملايين مش حرام لكن الحرام ان يبقى ده انا فهم من الذل لله هو ده هو ده الغلط هو ده الحرام هو ده اللي يؤدي لسوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة مراد ربك الذل مراد المقدر الذل للأقدار عشان كده الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لا يجوز التداوي قبل ثلاث يقول لك ما ينفعش ان حد يتعالج قبل ايه ثلاث ايام ليه قال لان القلوب ضعيفه تتعلق بالاسباب وتنسى الله راجل الامام راجل بيفهم فبيتعامل مع ناس على قد مخهم فبيقول لك ان انت لو اول ما جالك صداع الحقوني اديني بنادوله هتصبر وقول ايه يا رب لكن لو خدت البنادوله وراح الصداع يا يا اخي البنادول ده له زي مفعول السحر على طول مجرد ما تبلعها طيران البنادوله اللي شافت يا ابني ده اللي بيكشف البلاء مين الله انا ما بعملش دعايه للبنادول انا قصدي يعني ايه انا ما اعرفش والله العلاجات كتير لكن الشاهد ايه محتاجين نقول يا رب نذلله شويه الاول لكن اذا خدنا بالاسباب ابتداء هتتعلق قلوبنا بالاسباب وننسى الله وننسى ربنا عز وجل ان هو الشافي فالشاهد ان قال لك ما تتعالجش قبل ثلاث ايام ثلاث ايام تفضل تقول يا رب وبعدين خد علاج مفيش مشكلة وبرضه بقول ان الكلام ده كلام الامام احمد مذهبه الوحيد لكن المذاهب التانية بعضهم على وجوب التداوي وبعضهم على استحباب التداوي لكن الحكم النهائي في التداوي انه مباح انه مباح وفي فرق بين المباح وبين المستحب طبعا نعود الاستسلام للحكم قلنا في حكمين حكم قدري كوني وحكم شرعي ديني الحكم القدري الكوني عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض والانقياد بالمسكنة والذل لقضاء الله وقدره اثنين الحكم الديني الشرعي عدم معارضته برأي أو شهوة لما يجي الأمر من ربنا سبحانه وتعالى الشرع الديني يعني مثلا امرأة تريد أن تتزوج والرسول يقول إيه ما تصلي عليه لا نكاح إلا بولي لازم أبوها قال صلى الله عليه وسلم إن الزانية هي التي تنكح نفسها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية أنت عايز تتزوجها وهي عايزة تتزوجك وابوها رافض أخوها رافض هي مطلقة ولا أرملة عمها رافض ابنها رافض الذل هنا أنك ما تتخطاش الحكم خلاص انتهت القضية أنا بدي مثال الأمثلة كثيرة جدا إذا كان عندك شيء أنت بتحبه ثم تبين لك أن هذا الشيء حرام أيا كان بقى تنتهي القضية عدم معارضة الأمر برأي أو شهوة وتيجي تقول أصل الشيخ فلان قال حلال والشيخ فلان قال يجوز والشيخ فلان رأيه كذا لا تعارض برأي ولا بشهوة ولكن تزل للحكم يبقى التذلل للأمر والاستسلام للحكم ثلاثة والاتضاع لنظر الحق الاتضاع عارف يعني ايه اه انا مش مش لاقي لها معنى اقوله غير تطاطي لنظر الحق كل ما تحس ان ربنا شايفك تقوم تعمل كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي يختال في مشيته في بردين له إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة العجب والغرور والنفخة الكذابة والانتفاش ورؤية النفس أين الذل لله زي ما قلت لكم كده سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان داخل وراسه داخل فتح مكة وراسه ايه لمس ظهر الدب في غاية الذل في يوم غاية العز هي دي القضية يا شباب ان احنا عايزين نتضع تتضع يعني تطاطي تنكسر تذل تحتقر نفسك إذا لاحظت نظر الله وده المعنى الصحيح لقول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان تبقى خايف مقام ربك سبحانه وتعالى ابن القيم يقول ايه اما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب اليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح هي دي القضيه لما تحس ان ربنا شايفك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يتعرى حياء من ربه وإذا قضى حاجته لا ينزع ثوبه حتى يدنو من الأرض شوف اللي اللي بيراعي نظر ربنا وهي دي اللي أنا بأكد عليها اليومين دول جدا إن معنى أذكر الله مش انك تقول لا اله الا مش دي وانما اذكر الله يعني يكون الله منك دوما على بال لما تيجي تتكلم تستشعر ان ربنا سامعك لما تيجي تنظر تستشعر ان ربنا شايفك لما تيجي تروح ولا تيجي تستشعر ان ربنا معاك هو ده ذكر الله لكن ايه الفايدة ان انا اقعد ليل ونهار وأنا مش مراقب ربنا ولا مراعي ربنا إيه الفايدة إن طقطق بالسبحة على الفاضي القضية قضية مراعاة نظر الله فيحصل أن تتضع لنظر الحق تبقى في غاية الذل وخصوصا لما تبقى عارف ربنا العظيم الجليل الكبير القاهر القهار تبقى حاسس ان هو معاك وهو قادر عليك كمان شوية ذل اللهم اجعلنا أذل خلقك لك واجعلنا أعز خلقك بك ذل المعصية يا جماعة أنا بقول لكم دايما أن علم الله محيط علم الله كاشف فعلم الله يكشف الأزل والأبد في صفحة واحدة يعني ربنا شايفك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يعني أنت ما تقعدش تزكي نفسك تقول يا رب أنا يا رب أنا أنا بقالي 20 سنة بصلي هو عارفك قبل العشرين وبعد العشرين أولك وآخرك هو شايفك من يوم ما اتولدت ولا قبل ما تتولد إلى أن تموت إلى أن تبعث شايفك سبحانه وتعالى يعلم تفاصيلك هو يرى تفاصيل خواطرك يرى قلبك يرى يعلم أسرارك فلو عرفت دي تبقى في غاية الذل لك لأنك مفضوح عنده عارفك شايفك كل اللي انت عملته اللي محدش يعرفه اللي انت فاكره واللي انت ناسيه هو يعلمه فلما تحس كده يا رب استرنا يا رب تحس انك ربنا يسترنا معلش هي هي في حته محتاجينها بس انا بحب اجيب دايما الموضوعات من الاول يعني انا عندي الموضوع لازم يبقى له يبقى له راس ورجلين ما ينفعش نطلع بطنه فينفع اجيب من الاول طب صلي على الرسول يقول ابن القيم عليه رحمه الله ولطائف اسرار التوبه ثلاثه لطائف اسرار التوبه اولها أن تنظر إلى الجناية التي قضاها الله عليك فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها عشان كده بقول لازم نجيب الموضوع من إيه من الأول خالص لطائف أسرار التوبة ثلاثة أولها أن تنظر إلى الجنايه التي قضاها الله عليك فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها واحد وقع بالنظر لامرأة متبرجة حرام اللي قضى عليه بده مين الله هو اللي حطها في طريقك وحطك في طريقها وخلاك شفتها فلازم تفكر اول لطيفه من لطائف اسرار التوبه انك تعرف ليه ليه وقعت في الذنب ده قاعد في مجلس فوجئت بنفسك كده خبطت في كذبه مش عارف في شغلانة بيعة وشروة عكيت في حرام لازم أول حاجة النظر أول التوبة الإيه النظر وأنا بقول المشكلة الكبيرة إن إحنا في عصرنا للأسف الشديد ما عندناش وقت ما عندناش وقت لربنا فتلاقيه بيعصي وينسى وتيجي تقول له توب تبت الى الله تاب من ايه بقى كذاب او انطجي قليل الادب ولا تاب ولا عمل ويرجع بقى يا عم الشيخ انا بتوب وارجع للذنب تاني اعمل ايه ما انت بتوب وترجع لانك ما بتتوبش اصلا ما انت لو تبت ما كنتش رجعت لانه ما يعرفش يتوب ازاي اول معنى للتوبه النظر يعني بنقول دايما كده ان لو واحد ماشي في الشارع والزحلق وقع في الارض اول ما يقوم يقف يعمل ايه اه يبص وراه بيشوف ايه اللي وقعني يقول لك انت لو ماشي في البيت وفي مسمار شبط في ايديه جلابيتك يا اللي ما بتلبسوش جلاليب ها لازم عشان تخلص الجلابيه تعمل ايه ترجع خطوتين ورا لو نتشتها هتتفرتك هتتقطع مش هتنفع لازم ترجع خطوتين ورا فهي كده لازم ارجع خطوتين ورا عشان اشوف انا اذنبت ليه الحسن بيقول كده هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم قال له كده ايها المعرض عنا ان اعراضك منا لو اردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا انت مفكر ان انت اللي سبته ده هو اللي اداك على قفاك ورماك مش عايزك لو عايزك ما كانش مكنك من الذنب فلازم اول حاجه في الذنب ان تعرف مراد الله فيها اذ خلاك واتيانها الشيخ يقول ايه بقى فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين ربنا مكنك من الذنب عشان ايه حاجتين أولهما أن تعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته والثاني ان يقيم على عبده حجه عدله فيعاقبه على ذنبه بفعله برضه نقول تاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم ربنا مكنك من الذنب لمعنيين المعنى الاولاني أن تعرف عزة الله عشان تعرف عزة ربنا في قضائه معلش مثال مثلا إن يجي يوم وتفاجأ الساعة سبعة الصبح إيه ده؟ الفجر ضاع مش ممكن وتبص على المنبه تلاقيه ضرب وانت قفلته والتليفون ضرب وانت قفلته وخبطوا عليك وما قمتش لا لا لا انا ما هوش الفجر مش ممكن لا عشان تعرف عزة الله مش بمزاجك مش بقوتك وحولك لا ده بتوفيقه وإعانته صليت على رسول صلى الله عليه وسلم يبقى ربنا قضى عليك بالذنب عشان تيجي بعد الذنب تقول ايه يا ده ايه الوحشه دي ده انا قذر جدا انا اعمل كده انا احب دي انا دي توقعني انا طب انا امد ايدي واخد ليه وانا محتاج لتعرف عزة الله في قضائه وانا قلت لكم قبل كده معنى اسمه العزيز ايه يعني ايه العزيز لا يغالب العزيز يعني ايه لا يغالب إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا يغالب أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله